فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية استقبل فيها استشارات حضراتكم حول فنون تربية الأبناء والمراهقين والاستشارات النفسية كما تودون وكما ترغبون الحقيقة قبل ما أبدأ في الحلقة أقول أنه الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله حوله وقوته وطوله بإذن الله هتكون كيف تسعد أبنائك كنا عملنا حلقة من قبل بعنوان كيف تسعد أبنائك الجزء الأول معانا عشر حلقات بإذن الله كيف تسعد أبنائك الجزء الثاني الحلقة القادمة وقبل ما أجيب استشارة سابقة وأستمع لاستشارات حضراتكم في البداية شكر واجب لأحبتي أهل تونس على استضافتهم الكريمة لي خلال الأسبوع الماضي فالحقيقة شكر واجب لهم من لم يشكر الناس لم يشكر الله في الحقيقة استقبال رائع حفاوة بالغة كرم منقطع النظير هنيئا لهم لأخلاقهم وكرمهم هنيئا لهم لبلدهم وجمال بلدهم الحقيقة تونس الخضراء اسم على مسمى فعلا لكل من اسمه نصيب وجدت أنها ليس بلد بداخلها حدائق وإنما حديقة كبيرة بداخلها بلد يعني أبشركم أه يعني إخوتي وأهل تونس أنني سوف أعود إليكم إن شاء الله في جوان كما تسمونها أو كما نسميها يونيو أو جون بالإنجليزي في صفاقس إن شاء الله وفي تونس لاستكمال ما بدأناه من دوراتنا معكم إن شاء الله يعني استشارات تربوية دائما أقول أنه أيا كانت الاستشارة السابقة من حلقة من حلقتين من ثلاثة دائما دائما في رقبتي أجيب عنها أختنا أم إسلام كانت بتقول لدي ثلاث أولاد ابن 14 سنة وبنت 8 سنين وابن 6 سنوات المشكلة يا دكتور مشكلة الشجار بين الأبناء شجار دائم بين الأبناء ودي مشكلة حقيقة موجودة في كل بيت عايز أقول لكم إنها موجودة وبشكل طبيعي جدا إلا إذا زادت عن الحد في أي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده هنا تتحول لمشكلة محتاجين إن إحنا لازم يبقى فيه تدخل يعني هي الشجار هو جزء من غريزة العدوان هناك غريزتين أو غريزتان كبيرتان كبيرتان لدى الإنسان بشكل عام غريزة الحب وغريزة العدوان غريزة الحب وينبثق منها يعني الحب والعطاء والتطور والنماء والإبداع وما شابه يعني وغريزة العدوان وقت منها العصبية والنرفزة والعدوان و يعني يعني من بداية قضم الأظافر حتى القتل مرورا بكل أنواع العدوان والشجار بين الأبناء درجة من درجات ونوع من أنواع غريزة العدوان لدى الإنسان أي أن كل ما ينتج عن غريزة الحب وكل ما ينتج عن غريزة العدوان هو جزء من إنسانية الإنسان حتما ولابد أن يكون حتى أن بعض يعني ما نعتبره سلبيا هو خلق الله فينا سواء كان ماديا أو معنويا كالخوف مثلا فيحمل الإنسان لولا الخوف لما عاش أحد على ظهر هذه الحياة الخوف درجة قليلة منه نافعة ودرجة كثيرة منها مضرة لولا خاف الطفل لا اندفع إلى الشرفة وألقى بنفسه فيلقى يلقى حتف ولولا الخوف لم دفعنا نحن أمام السيارات المسرعة ولولا الخوف لما ذاكر الطلاب قبل الامتحانات ولولا الخوف من الله ما كنا نحاول قدر المستطاع نتقي الله ما استطعنا وكذلك العدوان درجة من العدوان موجودة لدى كل البشر لأن درجة من العدوان تفيدنا في حتى يعني الرضاعة يعني رضاعة الطفل يوجد بها أحيانا درجة من درجات العدوان الطعام والضغط بالأسنان فهو درجة من درجات العدوان الدفاع عن النفس درجة من درجات العدوان ضرب بعوضة على الجسد درجة من درجات العدوان ولكن كله عدوان إيجابي دفعا للضرر ودفعا للعدوان على الإنسان حتى نصل إلى دفع العدوان الخارجي بالجهاد ضد يعني من يعادي المسلمين إذن الشجار بين الإخوة قدر منه مسموح وهي غريزة فطرية موجودة لدى كل البشر وموجود في كل بيت تقريبا ولكن التقليل منه واجب منعه مستحيل لكن إذا زم حد قلت يتقلب ضده الحقيقة بيبقى يعني دايما التفاعل الإنساني بيتم في ثلاث صور التعاون التنافس الصراع نريد أن تكون يعني تفاعل الأبناء مع بعض في إطار التعاون وربما يصل إلى التنافس وفي ذلك يتنافس المتنافسون تنافس في حفظ القرآن في الصلاة في فعل الخيرات في المذاكرة في النجاح في التفوق في الإبداع في العبقرية في طاعة الوالدين في كل الإنجازات الإيجابية مطلوب التنافس مطلوب لكن أن يصل التعاون إلى تنافس مطلوب ومحبب لكن أن يصل التنافس إلى صراع فهو مذموم ومدمر للإنسان فتصور أن الشجار الذي يرفض بين الأبناء والصراع هو شجار تحول إلى صراع وبالتالي مرفوض لكن يفضل أن تكون العلاقة في إطار التعاون وينتج عن التعاون يعني روح الفريق والحب والإثار وما شابه والتنافس والتنافس في إطار إيجابي يعني جيد وليس هناك تنافس أيضا مذموم تنافس في مجالات سيئة لكن التعاون مطلوب التنافس مطلوب لكن الصراع هو المرفوض هناك أشياء نقوم بها نحن الآباء تزيد الصراع وهناك أشياء يقوم بها بعض الأبناء تزيد الصراع أي تزيد الشجار بين الأبناء مما يزيد الصراع بين الأبناء الصراع بين الوالدين حينما يرى الأبناء أن طبيعة التعاون داخل البيت أو طبيعة العلاقة الإنسانية داخل البيت تأخذ شكلا عدوانيا لم يرى في الكون شيء قبل أن يرى الأم والأب تأتي الأم على المسرح النفسي للطفل مبكرا ثم يأتي الأب وهما وجهي ال... الإنسان بشكل عام في الوجود أو الوجود الإنساني الأب والأم وأول ذكر في حياة البنت الأب وأول أنثى في حياة الولد الأم وبالتالي يعمم بعد ذلك على كل الإناث وهي تعمم بعد ذلك صورة الأب على كل الرجال حتى في اختيار شريك الحياة والتعامل بعد ذلك مع الجنس الآخر وبالتالي حينما يرى الابن الصغير الشجار موجود بين الآباء وهو يرى أن الأب والأم وكأنهم رمز الله رمز الإله على الأرض لا يخطئون وهم رمز القوة بالنسبة له ورمز الحماية ورمز العلم ورمز القدرة بالنسبة للطفل ويرى أن العلاقة بينهم تأخذ شكل الصراع فيتعلم ذلك الصراع مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد شكل مشيته بنيه بنوه فقال على ما تختلون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه وانشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه حتما الأطفال مقلدون لا سيما من سن 2 إلى سن 6 وأغلب السنين ولكن المرحلة دي هو لا يميز بين الصحة والغلط قدر الإمك... يعني ما قبل أربعة بالتحديد يعني وبالتالي كل ما يفعله الأب والأم سواء كان إيجابي أو سلبي سوف يأخذه الأب يدخن سوف يدخن الأم تصلي تصلي الأم متبرجة البنت متبرجة الأم محجبة البنت محجبة قبل أن تفهم البنت طبيعة الصحة والغلط والحلال والحرام وكذلك الولد طبيعة الصحة والغلط والحلال والحرام وبالتالي الأطفال يمتصون معايير الأسرة وطبيعة العلاقات والتفاعلات من الأب والأم فإذا كان هناك طبيعة العلاقة بين الأب والأم صراع بالتالي سوف يكون صراع بين الأولاد لأن هذه الطريقة المتبعة داخل البيت ولم يتعلم طريقة غيرها مما يزيد الصراع بين الإخوة والشجار الحقيقة عصبية أحد الوالدين فيكون أحد الوالدين عصبي دائما وبالتالي هيمتص الأولاد العصبية وبالتالي يكونوا عصبيين مع الأولاد ولا يتحملون بعضهم البعض مما يزيد الصراع والشجار بين الأبناء ضرب الأباء للأبناء وبالتالي ينقل الأبناء ذلك الضرب إلى زويهم وينقل الأبناء يعني يعني من للغاية حتى الشارع في الخارج والمدرسة تجد المدرسة تستدعيك ويقول لك الولد بيضرب الأولاد فمن أين أتى بهذا العدوان اللي كان لم يكن لديه مشكلة مشكلة ما يعني فرط حركة مثلا أو نقص انتباه أو ضعف عقلي أو عدوانية ذات افراز غدة رقية أو كهرباء زيادة أو ما شابه يعني دي أسباب عضوية خارجة عن عن نطاقك يعني دي مشكلة مرضية لكن غالبية الأبناء بيقلدوا فشاف الصراع بين الأب والأم وشاف عصبية الأب والأم وشاف ضرب الأب والأم ليهم فتصور أن التفاعلات الإنسانية تكون بهذا الشكل وبالتالي هو يكون ينقل العدوان لإخواته وللعالم الخارجي حتما فإياك انك انت تبقى في صراع داخل البيت وتلوم الابناء لوم نفسك ابتداء يعني الطفل العنيد او الطفل العدواني وكنا اتكلمنا عنه في حلقة كاملة ارجعوا للموقع الشخصي ليا او صفحة الفيس او موقع قناة الرحمة هتلاقوا في الطفل العدواني كيف ترويض الطفل العنيد او ترويض الطفل العدواني او يعني العناد عند الاطفال او العدوان عند الاطفال الاطفال اسبابه وعلاجه لان دي دي دي قضيه مستقله كده ممكن يكون في طفل واحد بس هو اللي عدواني وبالتالي هو اللي بيبقى يقود حركه الصراع داخل البيت ولا يهدأ البيت بسبب هذا الطفل اللي عنده مشكله والمفترض ان هو طبعا يعالج يعني مما يزيد حدة الصراع والشجار بين الإخوة داخل البيت المقارنة السلبية للآباء أن يركز الآباء على سلبية ابن من الأبناء ومقارنته بابن تاني داخل البيت مما يصير حفيظة وغيرة الأبناء ضد بعض وبالتالي يبقى فيه صراع أو أنه شعور الأبناء بالظلم والقهر للتفرقة بين الأبناء من خلال الأب والأم ربما يكون هناك ابن أو وسيم أو أجمل أو أذكى أو مطيع أو محبب إلى قلبك لأيا كان السبب وتو يعني تفرق بين الأبناء فيشعر الأبناء قلنا قبل كده أن الأطفال لديهم ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب وجواهم جهاز كشف كذب للمشاعر فبالتالي الأولاد فاهمين كويس جدا هم أذكى ما نتصور فاهم أنت بتحب مين وما بتحبش مين وبالتالي بيبقى جواهم غيرة غيرة فطرية وغيرة طبيعية داخل الأولاد ده منطقي الغيرة دي أحد المشاعر الإنسانية يعني الموجودة داخل البشر ربما أنت يا كبير ما تقدرش تتحكم قوي حضرتك لما تفضلي ابن على ابن بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود تخيلي لو الزوج قال لك هتزوج زوجة أخرى أو تزوج بالفعل شوفي مدى الغيرة اسقطي هذه الغيرة على الأبناء وضعي نفسك مكان الأبناء لما تقارنوا ابن بأبناء آخرين أمام الأبناء احيانا ابن برضه او الاولاد بيلعبوا قدام الكبار فبيتشاجروا علشان لفت انظار الكبار كمان حب السيطره وحب التملك ودي غريزه داخل الانسان كل واحد عايز السيطره وعايز التملك لنفسه الكبير عايز يبقى كبير والصغير ربما اذكى فعايز يسيطر على الكبير والكبير لا يسمح بان يسيطر الولد بيسيطر على البنت والبنت عايزه بنت وحيده في وسط اولاد عايزه تسيطر برضه برضه هنا بتبقى في مشكله خاصه لو ميزنا بين الاولاد فرقنا بين الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا في ناس تميز الذكور عن الإناث أو الإناث عن الذكور وهذا طبعا خطأ فادح يعني طبعا أحيانا يكون في غيرة لميلاد طفل جديد وده بالتالي يعني يشعروا الأولاد إنه في طفل جديد جه صاحب البساط من تحتيهم وبالتالي يبقى فيه مشكلة وهناك مما يزيد يعني الشجار بين الأبناء الأباء السلبيون يكون الأب سلبي تماما تجاه ما يحدث أو غياب الأب أو الأم أو الإهمال للأولاد أو التدليل لبعض الأولاد عن أولاد آخرين غياب الأم سواء الأب سواء كان معنويا أو إيجابيا وكنت عملت لحضراتكم حلقة قبل كده الأب الحاضر الغائب أو أنه الأب يكون موجود وسلبي ودي طبعا بتبقى مشكلة من ضمن المشاكل الخطيرة جدا يعني أحد المرات الابن الأولاد بيتشاجروا بس يا أولاد طبعا بس يا أولاد دي ما شاء الله بتشجع على الشجار يعني يا ابني بس أنت وهو يا حبيبي يا حبيبي اسكت والله لو ما سكتوا بص بقى الانذار الاول الانذار الثاني لغايه الانذار العاشر لا انت كده لا شكلك معاك كروت صفراء ولا حمراء وبالتالي هتكتر انذاراتك وكل كروتك خضراء ما شاء الله يعني لو احدهم يعني احد الاباء ما شاء الله يعني تجاوز الحدود يعني والاولاد بتشاجروا عارفين لو ما سكتوش هنادلكم على عمكم من تحت ما شاء الله عليك يا بطل يا بطل ما شاء الله عليك يعني وبالتالي الاولاد ممكن حد من الاولاد الكبير يشعر انه راجل البيت ويسيطر اه تبقى هنا مشكلة يعني طيب اخد الاتصال وارجع ربما من الاسباب عرفنا الى حد كبير طريقة العلاج للمشكلة لو عكسنا الاسباب لكن هوضح لحضراتكم برضو كيف يعني نعالج مسألة الشجار بين الاولاد ولكن بعد ذلك الاتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما اتفضلي يا اختي الو ازيك يا دكتور الحمد لله بخير يا اخت الله يكرمك انا اتصلت بحضرتك يا دكتور قبل كده معايا عمر خمس سنين انا هستاذن بس حضرتك تعلي الصوت قليلا ربنا يبارك لك ماشي يا دكتور بس معلش انا عايزه حضرتك تسمعني بس انا ايه حكايتي كبيره قوي يعني العيال بصراحه تعبني جدا آه عمر عنده خمس سنين وياسين سنتين وثلاث شهور
اه آه عمر اتفضل حضرتك لما كنت والده ياسين كان بياكل في ضوافره ودته حضانه وكده فايه حضرتك قلت لي نعمل حضانه دلوقتي عشان لسه ايه جايله طفل جديد آه لسه لحد دلوقتي يا دكتور بياكل في ضوافره ولسه لحد دلوقتي بي- بيضرب في اخوه ضرب غريب يعني ينام على دماغه ينام على ظهره ينام على بطنه كده آه دلوقتي يا دكتور برضه حاجه في القران الكلام بيجيبه عقيق آه، مثلا شفتين يقولها فشتين آه.
عمالين نحاول معاه مش عارفين الكلام المألوف دوت من ايه آه والقاف والكاف وت- وآكل آه أتأكد كده الكلام ده برضه مضايقني آه ال- اللعب بتاعته دلوقتي الشيخ يقعد يكسرها بطريقه غريبه اي لعب بس هي لعب يعني آه كانت يعني هي مش شغاله ال- الحجره خلصت وكده فبيقعد يكسر فيها. آه ايه تاني معلش يا دكتور أنا اسفه لا لا اتفضل آه، وع- وبقى دلوقتي ما يسمعش كلامي خالص عند تيتا وتيتا يعني يبقى في البيت سامع كلامي كل حاجه وحاضر يا ماما وكده اروح عند تيتا دي وتيتا دي ما يسمعش كلامي نهائي ويقعد آه.
يعمل حاجات يبقى افضل الف وراه في الشقه واضرب فيه وازعق فيه ما يسمعش كلامي خالص وبرضه بقى يسمعش كلام يعني عمه كان بيحب كلامه بيحب ما بيحبه جدا وبيسمع كلامه جدا من غير ما يزعق له ولا يضربه ولا اي حاجه بقى دلوقتي اوحش يعني ايه مش بي- مش بيهمه يعني عمه يقول له اقعد ما يسمعش الكلام كده ده عمه آه، عمه اه اه فين وبابا بابا برضه لا بابا برضه اصل بابا طول النهار بيبقى في الشغل برضه فايه ال... ال... كل حمل عليا انا اكتر يعني من بابا هو عامه برضه ما بيخافش من بابا اكتر مني يعني بابا بابا قاعد في البيت وضرب اخوه يندهلي يندهلي يندهلي انا عشان ايه احوش عنهم او اضربه او كده
ايوه ايوه آه ياسين ده يا دكتور معلش انا اسفه آه ياسين اي طفل يعني ياسين وهو صغير كان بيتضرب كتير جدا من عمر دلوقتي اي طفل ياسين يشوفه ساعتين او ثلاث شهور يضرب الاطفال كلها يضربه يزقه يخربشه في وشه لسه مخربش ابن اختي عنده آه، ش- شهرين وثلاث شهور شهرين وثلاث ايام يعني لسه بيبي صغير خالص خربشهم ما بيعملوه الاطفال مش بيعملوا حاجه بيبقوا اطفال قاعدين ساكتين كده يروح يخربشهم يشدهم من شعرهم يضربهم دي ده, ده اسلوب مضايقني جدا ببقى في المسجد مش عارفه اقعد في المسجد خالص منه بال- طيب بالاسلوب ده انا انا برضو آه، طبيعه العلاقه الزوجيه بينك وبين زوجك اخبارها ايه؟
لا الحمد لله كويسين وكل حاجه ومفيش نظام اللي هو خناقات ولا الكلام ده كله قدام الاطفال ولا كده تمام الولد الحمد بيتضرب لله. نعم الولد بيتضرب عمر بضربه كتير الصراحه بقيت اضربه على طول جدا وبقيت اتعصب عليه بطريقه غريبه يعني الصراحه انا ما كنتش كده انا ما كنتش عصبيه بس هم خلوني عصبيه عصبيه جدا
تمام.
هو عمر في كي جي 1 يا دكتور وهو في المدرسه الحمد لله مستواه كويس وكل حاجه تمام بس يعني يعني انا برضو كان يعني الحمد لله كان في اول دراسه كويس ويكتب الواجب اول ما يجي وكده بس انا كانت عليه ايام برضو بقيت اضربه وهو بيكتب الواجب امتى بيكون اكثر هدوءا يعني؟
نعم يعني امتى عمر بيكون اكثر هدوءا يعني؟
ممكن وانا بلعب معاه او انا بتكلم معاه ممتاز بس انا في- طول النهار ما بقعدش معاه وما بتكلمش معاه طول النهار ببقى عماله اضرب فيهم واجري وراهم في الشقه من كتر خناقاتهم واللعب وكده يعني انا انا بلاقي نفسي فعلا لما اليوم يخلص ما قعدتش معاه ما لعبتش معاه هو ممكن ي- اليوم يروح يحفظ قران أحف- احفظه القران بس الايام دي او المدارس اخليه يكتب الواجب بس هو ده القعده اللي انا بقعدها معاه بس لكن ألع- العب معاه او كده ما فيش ما بقاش الصراحه في وقت خالص مش عارفه طيب هي دي ه- هرد حاجة- على حضرتك ان شاء الله ما- معلش يا دكتور انا اسفه هو ياسين بيقول لي وديه حضانه هيتجاوب مع الاطفال عشان ما يضربهمش فانا آه.
مش عارفه يروح حضانه ولا لا
ياسين كم شهر قلت لي؟
آه سنتين وثلاث شهور
سنتين وثلاث شهور اه
طيب هرد برضه يا على دكتور ياسين وعمر بي- هو هو عايز- عمر عمر اللي آه، آه، عمر اللي عنده مشكله في الحروف والكلام بيقلب الحروف- الكلام اه الكلام الكلام متغير ده يا- عمر مش ياسين لا عمر الكبير ياسين لا ياسين عادي يعني تمام لسه تمام لسه عشان ما اتكلمش قوي ياسين تمام برضه هرد على حضرتك ان شاء الله آه، الاخوه بس نقطه تكييف يا جماعه آه، شويه طيب ال- الاخت ام عائشه
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور انا اتصلت بحضرتك قبل كده انا عندي عائشه عندها ثلاث شهور ايوه بس حضرتك كانت قفلت وحضرتك ما ردتش عليا هي عندها مشكله بتخربش نفسها عندها مشكله يا فندم هي بتخربش نفسها اه بتخربش نفسها جامد جدا يعني لا والله ممكن رديت على تعور حضرتك نفسها.
انا ما فيش سؤال بيجي الا برد عليه حضرتك لو رجعت للحلقات لا هو كان في اخر حلقه حضرتك وكانت الحلقه خلصت يعني لا رديت في الحلقه اللي بعديها انا متاكد طبعا لا انا اتفرجت عليها والله ايه ال... أنا متأكد.
المهم يعني يا دكتور هي بتخربش نفسها ويعني عصبيه جدا جدا في حركات ايديها ورجليها وكده ووديتها الدكتور كانت عندها رعشه في رجليها هو قال ممكن يكون نقص كالسيوم بس انا آه.
بديها العلاج وبرده لسه الرعشه مستمره فهو كان بيقول ممكن يكون سبب آه، نفسي فانا عايزه افهم يعني ايه سبب نفسي دوت وعايزه اعرف كمان الفتره الجايه ديت اتعامل معاها ازاي وطريقه التربيه تبقى ازاي وال اجيب لها لعب ايه في الفتره الجايه والحاجات اللي بتشد انتباهها وكده
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله معلش أم محمد اتفضل يا فندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله الله عليك يا وبركاته دكتور الله يكرمك.
آه، يا دكتور كنت عايزه بس تليفون حضرتك لان انا بصراحه ابني عنده اكتر من مشكله طيب اتفضل حضرتك خد التليفون يا فندم من الكنترول طيب مش هجاوب الا لما تطلب التكليف طيب اجيب آه، سؤال آه، يعني اختنا ام اسلام في البدايه مساله الشجار بين الاولاد لان الحقيقه المشكله يعني دي آه، منتشره داخل كل بيت تقريبا وانا قلت الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الشجار قلت من طبيعه الاسباب يعني اذا عرف السبب بطل العجب المفترض بقى انه يكون طبيعه العلاقه بين الاب والام هاديه نقلل الصراع قدر المستطاع ان كان في اي شيء يكون بعيد عن الاولاد علشان الاولاد بيقلدوا هذا الصراع وقلت قبل كده ان افضل افضل هديه ممكن نقدمها لاولادنا هي سعادتنا الزوجيه دي افضل هديه ممكن نقدمها لاولادنا لانه يعني الاكتساب قلنا 93% عن طريق يعني الاتصال غير اللفظي فهنوصل 93% عن طريق الاتصال غير اللفظي انما 7% عن طريق الاتصال اللفظي لان احسننا الاتصال اللفظي طيب محتاجين ان احنا نتخلص من العصبيه كاب او ام قدر المستطاع آه، يعني قبل ما تذاكر الاولاد لازم نهدي نفسنا العصبيه قبل ما نبدا نضربهم لازم نكون يعني قبل ما نتعامل معاهم لازم نكون مفيش عصبيه علشان ما تحولش ليه ضرب وطبعا يمكن كنت اتكلمت في حلقه كامله عن يعني آه، ضرب ال- الابناء آه، في حلقه كامله مش هتكلم انا بقول بشكل عام بلاش ضرب الا في حدود ما وبطريقه ما لا تكاد لا تكاد تكون ضرب اصلا يعني ارجعوا للحلقات علشان نلحق نجاوب على اخواننا لما يكون في طفل عدواني او عنده آه، نقص انتباه او فرط حركه او في طفل ضعيف عقل او ما شابه كل ده لازم برضو آه، يعالج يعني مطلوب طبعا المساواه بين الاولاد سواء ذكور او اناث او كبير او صغير او ذكي او ضعيف عقل او وسيم او غير وسيم او آه، عطاء او بخيل دي ارزاق فمحتاجين احنا علينا ان احنا قدر المستطاع ما نوسعش الهوة والمسافة بين الاولاد ونكون قدر المستطاع يعني عادلين آه، بينهم يعني محتاجين ان احنا نركز على ايجابيات كل طفل على حده عشان نبطل مفعول المقارنة السلبية وتأثيرها السلبي على الابناء محتاجين ان احنا نذكر كل إيه- يعني ايجابيات كل ولد على حده محتاجين ان احنا نحبب ونقرب ونقدر كل طفل على حده ناخده وننزل مره انت الكبير فيهم ما شاء الله ولا أعتم- اعتمد عليك انما انت الصغير بقى العسول بتاعي اللي في البيت يعني انما انت البنوته بقى اللي في وسطهم انما انت الولد اللي في وسط البنات انما انت كل واحد ليه ميزه انت آه، آه، شاطر انت متميز في كذا انت احسن واحد في الخط انت احسن واحد في آه، حفظ القران انت احسن واحد في كذا اذا كل واحد عارف لنفسه ميزه لان الولد لما بيحس بيه يعني الظلم الاحباط يبقى عدواني فيبقى فيه شجار داخل البيت حتما يعني محتاج انه يكون في حزم حاني داخل البيت لا قسوة زايدة ولا تدليل زايد حزم حاني وضع الأمور في نصابها وفي مكانها السليم العقاب قدر المستطاع ويبقى في اتفاق مسبق بيننا وبين الأولاد إن أي حد هيبدأ بالشجار هيعاقب النهاردة من التلفزيون هيعاقب النهاردة من الكمبيوتر هيعاقب النهاردة من إن هو آه، ينزل آه، يروح كذا هيعاقب النهاردة وهكذا هيقعد في ركن أيا كان نوع ال- العقاب المتفق عليه يعني محتاجين ان احنا كاباء ننمي داخل الابناء يعني ال- روح الفريق والعمل الجماعي آه، مع بعض محتاجين ان احنا نوزع المسؤوليات داخل البيت والادوار بحيث ان كل واحد دوره وكل واحد اختصاصه وكل واحد يحس بذاته ويحس بوجوده داخل البيت فنقلل الصراع والاحتكاك قدر المستطاع نكون احنا متسامحين مع الاولاد علشان نغرس فيهم روح التسامح علشان يحبوا هم آه، يعني التسامح نفسه يبداوا يعملوه يعني كخلق ويطبقوه واقع سلوكي وعملي في دنيا البيت طيب اختنا ام عمر عمر خمس سنين وياسين سنتين وثلاثة بياكل في ضوافره قلنا ده عرض من ضمن اعراض القلق وعرض من ضمن اعراض العصبية محتاجين ان احنا نشوف العصبية الموجودة عند الاب والام اللي تو- اللي بتمارس عليهم وبالتالي هو وكأنه يعني عض الانامل من الغيظ يعني ومرة بيندم على حاجات ومرة بياكل في نفسه معنى كده ان في صراع داخلي معنى كده ان في قلق معنى كده ان في توتر معنى كده ان في عصبيه بتخرج على الاظافر آه، احيانا وده عرض بيقول لي ان في مشكله موجوده داخل البيت او داخل الولد او داخل التفاعل ال- الاسري يعني فمحتاجين ان احنا ناخد بالنا من ال- المساله دي يعني برضو احيانا مساله يعني انه العرضين مع بعض يخلي في اللي هو قله الكلام او نقل الكلام او الحروف ده برضو بيخلي نقص الثقه بالنفس يخليه خجول بعض الاحيان ومالوش علاقه ده بالذكاء انما ممكن الذكاء في النصف الكروي الايسر اللغه ده برضو الاثنين مع بعض انه يبقى عنده مشكله اللغه ويبقى فيه مشكله نقص الثقه بالنفس فبالتالي تخليه هو وكانه ندمان داخليا وكانه آه، متضايق داخليا خاصه انه الاولاد لما حد بيتريق ولا لما حد بيتكلم معاه خاصه انه خمس سنين يعني المفترض ان احنا بدانا نخرج من عيوب الكلام فمحتاج انه لازم يعرض على اخصائي تخاطب علشان الحروف دي تبدا تتعدل احنا بنسمح لغايه خمس سنين بعد خمس سنين لا فعلا يبقى عندنا مشكله محتاجين انه لازم يعرض على يعني طبيب تخاطب الاول عشان نشوف انه مفيش مشكلات عضويه وبعدين اخصائي تخاطب علشان التدريبات اكمل لحضرتك يا ام عمر ولكن بعد الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخت أم محمود لو سمحت يا دكتور انا عندي محمود عنده سنه وتسعة اشهر ايوه هو هو نموه طبيعي عادي يعني بس المشكله ان انا لما اجي بناديله ما بيرد ما بيبصليش أل- قلبه وخصوصا بقى لو كان مشغول في حاجه او بيتفرج او بيتفرج على التلفزيون ما يبصش لاي حد جنبه خالص يعني ايوه فانا قلقانه من عدم تجاوبه
الان من إيه يا عارفة بقى فندم ده طبيعي عادي ده ولا في مشكله فيه الان من إيه يا فندم من عدم تجاوبه ان هو ساعات مش بيرد عليا على طول يعني ساعات ممكن لا.
انادي انادي انادي ما يردش يعني هو في ببقى- ساعات يرد وساعات لا يرد اه ساعات بي بي بيبص كده ساعات وساعات ما بيبصش خالص بس هو بيسمع كويس مع- كويس يعني انت متاكده انه بيسمع كويس يعني كشفتي مثلا عليه عند انف واذن وحنجره واطمنا انه الحمد لله لا ما بيسمع كملتش كويس عليه بس مثلا في اعلان معين هو بيحبه لو سمعه مهما كان مشغول بيقوم له جري فبيبقى سامعه
ايوه ايوه ايوه طيب بصي يا اختي يعني احنا محتاجين آه، آه، لازم الطفل ده يعرض على حد علشان نشوف يعني آه، طيب يعني آه، آه، طبعا اللغه عنده لغايه دلوقتي متاخره شويه ولا ايه اه لا مش بي... لا اه اللغه متاخره اللغة ما بيتكلم- متأخرة.
هو عنده سنه وتسع شهور انا واخد بالي ما احنا عندنا المفترض سنه هنقول بابا ماما مقطع بسيط لا، كده لا، سنه لا، ما يعني بيقولش.
على الاقل يعني سنه هنقول كلمه ده ست شهور المفروض نقول مقطع سنه هنقول كلمه سنه ونص يبقى الحصيله 200 كلمه سنتين المفترض ان احنا هنقول جمله واحنا داخلين على سنتين يعني لا ما فانا عندي تاخر طبعا في ال- اللغه حتما يعني
مم.
تمام فالمفترض انه دلوقتي انا يعني شايف في نقص انتباه وشايف في مشكله في اللغه كمان و آه، يعني المفترض انه في اي حركات بيعملها يعني حركات روتينيه بيكررها
حركات ايه روتينيه يعني حركات مكرره كده هو بيعملها زي رفرفه بايديه مثلا او برجليه او بيدور في ممكن أيوة دواير يقف اه ممكن لو انبسط من حاجه يقف مثلا يدبدب برجله يعني بشكل هو مبسوط- متكرر اه متكرر ان هو فرح مبسوط من الحاجه دي عارفها وفرحان بيها لما بيفرح بحاجه يعني اي حاجه كان بيقف مثلا يدبدب برجله كده يعني مثلا يلاقينا بنصلي يستنى ما نبتدي نصلي ويقعد بقى يعكس فينا مثلا انا واخواته واحنا بنصلي
ايوه ايوه ايوه ده متكرر دايما على طول يعني
طيب في حاجه كمان بيقعد يعض كتير جدا يقعد إيه يا فندم يعض يعض كتير جدا اه يعض كتير جدا يعني امم طيب الانفعالات لما تيجي تلعبي معاه كده بتحس ان في يعني انفعالات آه، آه، في الغضب بيستجيب في الفرح بيستجيب في الحزن في الخوف بيستجيب اه بيستجيب ولا انفعالاته شويه تحس انها مش مت- متناسقه او م- متفقه مع اللي حضرتك بتعمليه
لا هو بيستجيب للانفعالات وكل حاجه بيستجيب بس ساعات بيطنش
اه بي- بيستجيب اه ساعات لما بيبقى بيلعب بيبقى مبسوط بس يعني الكرة بعدت بعيد ما ي- ممكن يكسل يروح يجيبها ما طب يروح- التواصل مع حضرتك لما تبصي له يبص لك كتير بي ايه التواصل ماله يعني لما تبصي له يبص لك فتره طويله ولا يبص لك ثواني وبعدين ينزل عينيه
مش ما خدتش مش عارفه دي ما خدتش بالي انا أوي.
محتاج حضرتك تركزي على الجزئيه دي طيب طب و- لما لما بتيجي تلعبي معاه بيلعب معاكي في تواصل ولو في ولد تاني يقدر يلعب معاه في تواصل ولا آه ما بص يقدرش حضرتك- يلعب مع الاولاد او هو ولد اخواته جنبه بنات اخواته الكبار ثلاثه بنات هو الولد الوحيد الاخير هو رقم اربعه اه فهو ما فيش صبيان معانا عشان هو يقعد يلعب معاهم لا انا بتكلم حتى لو حد قعد لمده 10 دقائق او 5 دقائق او دقيقه حتى مم.
قعد يتواصل معاه باللعب كده آه، آه، يتفاعل آه، معاه آه، ولا لا بيتفاعل.
يتفاعل معاه لا بيتفاعل جدا طب آه، لو بيتفاعل.
ضحكه يضحك يعني
اه س- اه بيضحك
طب ولو كشر له ويعيط مثلا
لو كشر له يعيط لا مش شرط يعني يكشر له يعيط ممكن يسيبه يمشي خالص طيب يعني انا عايز بس ناخد بالنا من المسألة دي وانا عايز من دلوقتي برضو الحقيقة آه، لازم يعرض على آه، مختص نفسي وتربوي علشان نشوف آه، يعني عايزين بس ن- ايه اول حاجة ن- نأكد انه ما عندناش مشكلة آه، autism او زي ما الناس بتسميها توحد يعني تمام
طب آه، هو أنا او أعرفه إزاي؟
عايز اعرفه ازاي لما ينشغل بحاجه ويقعد يلعب بيها لوحده فتره لا ده طويلة؟
باختبارات يا اختي يعني احنا يعني يعني خلينا نعمل الاول آه، اختبارات لل autism علشان بس نتاكد انه لدرجه ما وليكن تحت ال 30 ما عندناش مشكله فوق ال 30 بيبقى عندنا مشكله توحد بسيط او من بسيط الى متوسط او من شديد كل ده باختبارات آه، نفسيه يعني مقننه واختبارات عالميه معروفه آه، وبعدين نعمل برضو يعني اختبار تاني برضو لعمر تطوري زي بورتج مثلا او فاينلاند علشان نشوف ال- التطور يعني العمر التطوري بالنسبة له ونموه بشكل عام يعني لازم الحقيقة آه، تدرس الحالة جيدا علشان نقدر نقرر إذا ما كان هو يعني آه، أوتيزم ولا سمات مجرد سمات أوتيزم طيف آه، أوتيزم ولا آه، يعني ال- ال- الضعف اللي عنده مثلا نقص انتباه مشكلة نقص انتباه بمفردها ولا مشكلة ضعف مثلا في القدرات ال- العقلية محتاجين يبقى لازم لازم في فحص طب يعني اعرفه آه، فين؟
اثناء الولاده كان حصل له اي مشكله لا مفيش اي مشاكل اثناء الولاده الموضوع ده مفيش اي مشاكل اثناء الولاده لا مش- احنا مت- بنتحدث معاه بشكل جيد يعني داخل البيت
مش كده اه بس مش قوي يعني مش قوي ما احنا عايزين نشوف بس يعني هل هو تاخر لغوي عادي نتيجه فقر بيئي ونتيجه عدم التواصل اللفظي معاه داخل البيت ولا المساله محتاجه يتم تشخيصها الحقيقه بشكل سليم فارجو ان حضرتك لازم يعرض علشان نقول من خلال المقاييس لا عنده مشكله كذا ومثلا ما نبدا في تنميه المهارات اللي موجوده عنده علشان يبقى طفل سوي وسليم ان شاء الله طب الاخت ام فاطمه اتفضلي يا فندم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ايوه يا دكتور لو سمحت بس كان في بنتي كبيره عندها عندها سبع سنين ايوه وهي بتعاني من يعني عندها تهتها بتتهته ايوه
فدي ب- يعني فدي بتسبب لها برضو مشكله واحراج ان احنا خصوصا ان احنا قاعدين في يعني في بيت عيله مع بعضينا فلما تيجي مثلا تتكلم مع ستها او مع مرات عمها او مع حد فهي في وسط الكلام بتتهته فده انا مش عارفه اعمل ايه يعني مش عارفه يعني اعالجها ازاي او اعمل ايه طيب طيب التهتها في اول ال- الكلمه ولا في نصها ولا في اخرها يعني ممكن تبتدي يعني هي يعني الجمله على بعضها كلها بتبقى تهتها يعني فين وفين بقى لما تجمع الكلمه بس يعني- مش باستمرار يعني في اوقات واوقات اه لا يعني أنا- طيب مش ع- اه هو هو طبعا معروف انه اوقات واوقات لكن انا بقصد انه وهقول لحضرتك دلوقتي يعني هي طبعا بتزيد التهتها في حاله القلق في حاله التوتر في حاله بالظبط.
العصبيه في حاله الخوف بالظبط بالظبط عايز اقول لحضرتك على حاجه ان انا برضو يعني كان عندي نفس يعني أو يعني ساعات بتجيلي برضو نفس ال- يعني نفس برضو الحاجه دي لما مثلا يعني لما ابقى مم- يعني اما ابقى زعلانه فعلا قوي او مثلا ببقى في حاجه مثلا يعني في حاجه موتراني في حاجه مفرحاني قوي في حاجه مزعلانه قوي بتجيلي برضو حاجه زي دي يعني ده لغايه الان يعني ايوه ايوه تمام طيب هل هي في فتره من الفترات تقعد مثلا اسبوع ما فيش مشكله تماما
لا لا على لا على طول باستمرار على طول باستمرار اه
ايوه ايوه طيب هل يعني عملنا لها اختبار ذكاء قبل كده نعم عملنا اختبار ذكاء قبل كده لا لا عملنا اي يعني رحنا لاي اخصائي تخاطب لا لا لا لا تماما لا خالص طيب لا محتاجين نعمل اختبار ذكاء رقم واحد ايوه محتاجين على الاقل علشان نشوف يعني درجه الذكاء وتوزيع درجه الذكاء في النصف الكروي الايسر او الايمن وعلشان نشوف التوقع بعد كده حتى للكلام ومحتاجين ان احنا آه لازم يبقى في تدريبات تخاطب ليها لان احنا سبع سنين فيبقى في مشكلات نقص ثقه بالنفس في تبول ارادي ولا حاجه لا لا لا لا تمام يعني بس علشان بي- يعني يتوافق مع المشكله دي ويترافق معاها مشكله الخجل ومشكله نقص الثقه بالنفس ايوه المشكلتين دول معاها في نفس الوقت يعني لان طبعا الاولاد برضو آه، يعني اطفال واحيانا آه، يعني بيبقى في آه، يعني سخريه او تريقه او ما شابه من الاولاد فده لما يزيد من حده الموضوع لكن هتلاقي في الاناشيد اللي حافظاها تمام هتلاقي في القران لا تمام بس هي بتحفظ لما بتحفظ بتحفظ كويس بس في برضه يعني بعض مثلا الكلمات مثلا وهي بتحفظ فهي مش عارفه تنطقها صح يعني مثلا اما كنت مثلا بحفظها مثلا والضحى والليل اذا سجى فهي مش عارفه تقول سجى فهي بتعكسها اه اه يعني بعض الكلمات في القرآن مثلا اما بتيجي بتحفظ مثلا ولا حاجة برضه يعني في كلمات مثلا مش بتعرف تنطقها صح ما انا بقول لحضرتك لازم تعرض ابتداء على رقم واحد يعني آه، آه، مختص نفسي علشان اعمل اختبار ذكاء رقم اثنين لازم تاخد تدريبات للثقة بالنفس كل ما تزيد من الثقة بالنفس بتاعتها كل ما ده هي- يقلل من ال- يعني التوتر ها آه، آه، رقم ثلاثة هيبقى في تدريبات آه، تخاطب يعني ال- يعني الأول نشخص ايه الموضوع ونعرف ايه أسبابه ونعرف ايه ال- ال- طبيعة التفاعلات الأسرية ماشية ازاي ونعرف طبيعة التنشئة ليها كان شكلها ايه وبنتعامل معاها ازاي ونشوف طبيعة الغيرة بينها وبين مثلا اخواتها او اقرانها او زمايلها شكلها برضو ماشي ازاي وبعدين نشوف محتاج تعديل سلوك ولا لا ومحتاجين نشوف محتاجة تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز و- وما شابه ولا لا محتاجين نشوف نقاط القوة نقاط الضعف عندها لكن اهم ما في الموضوع الثقة بالنفس وفي نفس الوقت التخاطب لانها المفترض يعني الحقيقة التخاطب كان يبدأ من سن ثلاث سنين معاه احنا متأخرين دلوقتي ما يقرب من اربع سنين فالمشكلة بالنسبة لها بتتفرع لمشكلات تانية زي ما قلت بيبقى في مشكلة خجل ونقص ثقة بالنفس وبالتالي بتزيد احنا محتاجين الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي يا ريت نعملها علشان نشخص صح وعلشان نمشي بخطوات علاجية مظبوطة علشان في النهاية تنتهي المشكلة تماما يعني اخد فاصل وارجع لحضراتكم
اوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت عبوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر حورس TV Shop دائما معكم Chick Farm غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر Chick Farm المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها Chick Farm تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن والسفع مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm بالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين Chick Farm خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة Chick Farm لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام Chick Farm سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع Chick Farm البلدي هيفضل بلدي وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا ب Chick Farm تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور Chick Farm مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية Chick Farm فوائد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة Chick Farm سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب اتصل نصلك اينما كنت 010 20 151 511 او 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في بلدك او لاقرب دولة لك
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الله أكبر الله أكبر اتصل الآن من أي محمول على 59 90 أو من أي خط أرضي على 09000 وحمل برنامج الأذان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة استشارات تربوية وكنت أستقبل استشارات حضراتكم وأستقبل آه، استشارة أختنا أم جنى أم جنى موجودة يا جماعة؟ طيب تمام آه، بنعتذر لحضرتك يعني كان ما قبل الفاصل لكن ارد على يعني يعني آه، استشاره اختنا آه، ام آه، عمر انا جاوبت حضرتك طبعا قلت لي عمر خمس سنين وياسين سنتين وثلاث شهور آه، بالنسبه لياسين سنتين وثلاث شهور لا ننتظر شويه ننتظر لغايه لما يبقى على الاقل ثلاثه مش ثلاثه وسته حتى يعني على الاقل ثلاث سنين لكن دلوقتي الحقيقه لسه بدري عن ان انا اوديه الحضانه انا عايز الحضانه عايز الحب عايز الاحتواء عايز انه يشبع الاول عاطفه وحب جوه البيت وبعدين نبقى نوديه الحضانه فمش مستعجلين على يعني اي نمو معرفي او تفاعلات بهذا الشكل يعني آه، قلنا حته ياكل ضوافره ويقلب الكلام ده جزء من العصبيه علشان كده آه، قلنا مهم جدا ان احنا آه، محتاجين انه ي- احنا نهدى يا كبار فهو يهدى محدش يبقى فيه اي سخريه تماما من مساله الكلام الحروف اللي هو بيقلبها علشان كده محتاجين نبدا نعالج ون يعني ناخد تدريبات تخاطب بشكل جيد طبعا ما اسمعش الكلام واحنا عند تيتا لانه آه، يعني في البيت بيتضرب حضرتك قلت لي ان هو بيتضرب جوه البيت طبعا ده مما يزيد عصبيته مما يزيد توتره مما يزيد يعني يعني الشحنات الانفعاليه على الاحبال الصوتيه فيتهته اكتر ويبقى في مشكله اكبر في هذا الشكل وبالتالي آه، بيتضرب جوه البيت لانه يعني هو مزنوق يعني انت وهو بس لكن لما بيروح عند تيتا بيلاقي متنفس بقى ويلاقي ما شاء الله قوه خارجيه بتقدر تحميه وبالتالي ما بيسمعش الكلام لانه انت وهو زملاء على تيتا يعني انتم اولاد تيتا فبالتالي اي ضرب ليه مش هتقدري فهو محمي يعني في حمايه تيتا فما تقدريش حضرتك يعني تضربيه هو متصور كده ولو حضرتك فكرت انك انت تضربيه او تزعقي له هتلاقي يعني آه، آه، والدتك تزعق لك لانه انت مش هتجبري على والدتك اطلاقا والدتك ما زالت تشوفك انك انت برضو وعمر تقريبا يعني مش كبار عن بعض قوي يعني وبالتالي الولد حاسس انه ده تم قبل كده وانه لما ماما زعقت لي قبل كده تيتا زعقت لنا احنا الاثنين فاحنا زملاء يعني ففي الحاله دي بتفقد تفقد السيطره عليه وفي نفس الوقت بيبقى عنده مشكله دي دي دي بتبقى مع اغلب الاولاد لما بيروحوا مثلا عند يعني حد بره وبغض النظر كمان عند يعني ايه آه، والدتك لكن احيانا لما بتبقى يعني هو حاسس انه في حماية آه، ناس غريبة لما يكون بره مع حضرتك مثلا في سوبر ماركت او لما يكون آه، في زيارة عند ناس مثلا فهو وقتها آه، بيعمل ما بداله وبيحس ان هو هنا حر ومش هيقدر حد يعمل له آه، حاجة واحيانا وكأنها رسالة برضو آه، يعني آه، آه، بيبعتها للجميع ورسالة بيبعتها لك برضو في نفس الوقت يعني آه، آه، بلاش ضرب يا ريت تكوني كويسة هنا زي ما بتكوني كويسة في ال- البيت يعني حضرتك بتقولي أنا عصبية لازم قلنا نهدى قبل كده وقلنا نكتب الأيام الجدول بتاع ال- ال- يعني مراقبة الذات للتخلص من العصبية نكتب الأيام سبت حد اتنين لغاية الجمعة وبعدين نكتب أسباب العصبية أو عدد مرات العصبية في كل يوم على حدة الجدول ده آخر الليل هتحاسبي نفسك تيجي تقولي والله عدد مرات العصبية النهاردة كانت ثلاث مرات هتيجي تكتبي لي الأسباب أو المواقف أو الأشخاص هتيجي تقولي والله الأسباب كان بسبب كذا كذا والأشخاص مين بحيث أنك تعرفي في نهاية الأسبوع ونهاية ال 28 يوم لأن الجدول يستمر أربع أسابيع مين أكتر حد بيبقى سبب عصبيتك الزوج ولا الابن ولا حد خارجي ولا أيا كان السبب يبقى نقدر نحدد بالتحديد إيه سبب العصبية وبالتالي تقولي كيف كان يمكن منع العصبية هل كان ممكن بتجاهل بعض السلوكيات للأولاد هل كان ممكن تشتيت انتباه الأولاد هل كان ممكن بالحوار الجيد مع الأولاد هل كان ممكن من خلال, من خلال اللعب معاهم هل كان ممكن من خلال ان احنا ننزل ويفرغوا الطاقة والحركة اللي موجودة عندهم دي بره عايزين ان الولد يبدأ يلعب كاراتيه مع بداية ال- الأجازة او اي لعبة يعني آه، دفاع عن النفس علشان ما يحسش بيه يعني يفرغ الطاقة العدوانية اللي آه، موجودة عنده وفي نفس الوقت محتاج انه يكون في يعني آه، العاب واستقلالية في الالعاب ليه بين الاثنين بحيث انه ينشغل بالالعاب وقت طويل وفي نفس الوقت عايز ادربه على اللغة داخل البيت يعني آه، كل ال- الحاجات ال- ال- يعني صور الحيوانات صور ال- ال- النباتات صور الخضروات صور آه، أسماء أعضاء جسم الإنسان ال- أثاث المنزل آه، أدوات ال- المطبخ أدوات الحمام آه، كل ما يتعلق بلعبة الدكتور مثلا أو آه، أدوات للمهندس أو الطبيب أو ما شابه كل هذه المفردات يعني محتاج ان انا انميها عنده محتاج اجيب تليفون يعني يكون بسماعتين بحيث انه يتواصل هو واخوه ويبقى يبطلوا الشجار اللي موجود عندهم محتاج ان انا ابطل ضرب زي ما قلت لحضرتك وارجع لي للاستشاره الاولى استشاره انه الشجار بين الاولاد وكيف ينقل الابناء العدوان الى الخارج لان حضرتك بتقول اللي بيضرب الاولاد دلوقتي هو طبعا ممكن يكون في سخريه علشان الكلام او بيتريقوا عليه فبالتالي بيبقى يشعر بعدوان فبيعمل عدوان مضاد ضدهم او بين العدوان الممارس عليه داخل البيت على الاولاد خارج البيت فناخد بالنا انه الحب والحوار والاهتمام واللعب والهديه والخروج وتفريغ الطاقه الانفعاليه من خلال ال- الرياضه كل ده هيقلل لي من الموضوع الى حد كبير يعني اختنا آه، ام عائشه ثلاث شهور وبتخربش نفسها انا قلت لحضرتك في استشاره سابقه في نهايه الحلقه الماضيه تقريبا او ما قبلها يعني انه السنه الاولى بتبقى بالنسبه للطفل بيبقى كل رغباته حوالين الرغبات الفميه فمحتاجين الرضاعه تكون بالنسبه لها مشبعه لانه طبعا هنا ده عرض من ضمن اعراض العصبيه حته الخربشه عرض من ضمن اعراض العصبيه قلت لك قبل كده انه بيبقى هي متوتره ومتضايقه ربما احيانا بيزيد الموضوع لما تكون مبلوله وعايزه تغير لما يكون آه، آه، في سخونيه مثلا لما يكون لما تكون جعانه وعايزه ترضع لما تكون بردانه لما تكون حرانه لما تكون بتتالم آه، لما تكون عايزه تنام آه، كل هذه ال- ال- ال- يعني الاحساسات والحاجات بالنسبه للطفل خلال هذه المرحله آه، ربما يعبر عنها بالطريقه دي قلت لك اول حاجه حاجه آه، سطحيه يعني قص الضوافر ليها طبعا وفي نفس الوقت آه، لا تضرب على اي شيء بهذا ال- الشكل لكن حضرتك كنت قلت لي انه في يعني حركه في رجلها فطبعا هنا طبيب الاطفال العادي ممكن احول حضرتك برضو لطبيب مخ واعصاب علشان نشوف هل في مشكله في الاعصاب هل في مشكله في ال- يعني عشان كده ادى للحركه المفرطه اللي موجوده آه، عندها دلوقتي كل ما هنالك يعني عايز الاحتضان والتقبيل وتشبيخ الجسد والتلامس ليها يعني اغلب الوقت تحس بالهدوء تحس بالاطمئنان تحس بالراحه النفسيه آه، تحس بعدم التوتر آه، النظر ليها كثيرا زي ما قلت لك حضرتك الاحتضان والتقبيل يعني لغايه دلوقتي مجرد يعني اللعب مع بعض الاشياء زي حاجات فرو لكن ال- الشيء برضو يعني لعبه تكون بسيطه ما فيهاش صوت مزعج قوي لان الطفل هنا بيبقى يبقى مرعوب من الصوت العالي لكن صوت بسيط ممكن تبقى لعبة فيها ضوء وفيها حركة وفيها صوت وصوت بسيط تتفاعل معاها لكن التفاعل مع حضرتك وأغلب الوقت اللي هتبقى موجودة معاكي كل ده هيخفف من توترها ومن عصبيتها اللي بيخرج في العرض بتاع خربشة نفسها أو خربشة يعني أي حد موجود قدامها طيب في رسالة عن طريق ال SMS اختنا بتقول ابنة اخي عنيدة لا تسمع الكلام الا كلامي و يعني بتزعل من اي حاجة كيف اجعلها تسمع كلام والديها وعمامها وجدتها علما بأن عمرها اربع سنوات اربع سنين طبعا معروف ان ده يمكن اعلى سن في مرحلة الطفولة المبكرة من 2 ل 6 العصر الذهبي النمو الحركي والانفعالي بيبقى فيه طبعا كل الانفعالات بتبقى واخده شده وحده زياده وبيبقى فيه الاستقلال بالنسبه ليها فعشان كده بيبقى في درجه من درجات العناد ما ينفعش ان انا اكسرها علشان اخليها مطيعه ولا ينفع ان انا اشبع لها كل رغبتها واخليها مدلله علشان برضه تزيد في العناد هنا انا شايف ان حضرتك بتقولي يعني هي بتسمع كلامي انا فين دور الاب والام فين دور الاب والام اين دور الام مكانها هنا في اكثر من موجه واكثر من مربي بالنسبه لها حضرتك وواضح انه في عمامها وفي جدتها وفي والدتها وفي باباها يعني انا شايف فيه الحقيقه عدم اتساق في المعامله او تذبذب في المعامله فالبنت مش عارفه تنصاع لاي امر المفترض في امر واحد وموحد امر واحد من الام او امر موحد بينكم كلكم بحيث انه وقتها حضرتك ربما تكوني بتشبعي لها رغباتها ربما بتلعبي معاها ربما بتتحركي ربما والدتها لا تستطيع التفاعل اللي حضرتك بتعمليه او التواصل او اللعب معاها عرفي والدتها ازاي يكون التواصل التفاعل الحركة اغلب الوقت لازم تكون موجودة مع والدتها ما هو الوقت اللي موجودة مع حضرتك طبيعي جدا ان الطفل هيحب اللي موجود معاه فمهم جدا انها ترجع لحضن والدتها ووالدها وفي نفس الوقت يعني لازم يكون في جو من التفاعل الإيجابي جو من الحوار معها من اللعب الثنائي بينها وبين والدتها من اللعب الثلاثي بينها وبين والدتها ووالدها من اللعب الجماعي بينها وبين مجموعة أطفال ما فيش مشكلة من الخروج معاها من التقبيل والاحتضان ليها محتاج انه يعني احنا لسه اربع سنين ما عندناش لا كذب ولا آآ آآ سرقة ولا عندنا مشكلات نقدر نقول انه هي لم تميز للآن لم تميز للآن يعني أغلب الاضطرابات النفسية أو المشكلات السلوكية للأولاد ما قبل أربع سنين الحقيقه لا يؤخذ عليهم فبالتالي لا يضربوا على أي سلوك احنا ما زلنا دلوقتي في إطار ان احنا بنعلمه في إطار ان احنا بنعلم السلوكيات لكن هي المفترض لعبوا أولادكم مبدأ سبع اللعب هو يعني ال ال العلاج السحري للأطفال في هذه المرحلة وده المفترض يكون آآ آآ معاه بس اللعب يكون من خلال الأب ومن خلال الأم في الأصل لما يكون في وقت زيادة والأب والأم مش موجودين ممكن تروح مع حضرتك لكن هي مع حضرتك وعايزة الأم والأب يعني الصورة تبقى جيدة معاهم هنا الحقيقة هيبقى في مشكلة لأنها معاكي واخدة يعني الحرية الكافية لكن ربما مع والدتها والدها ربما بيضربوها يعني طيب السؤال محتاج إجابة كتيرة لكن لو في اتصال أخده طيب انا عايز برضو حضرتك ترجعي يعني اتكلمت في العناد كثيرا ارجعي حضرتك لحلقة ترويض الطفل العنيد او ارجعي لحلقة عناد الاطفال اسبابه وعلاجه سواء على موقعي او على صفحة الفيسبوك خاصة بي او على موقع قناة الرحمة هتلاقي انه ربما في اسباب حضرتك ما قلتهاش في رسالة ال SMS القصيرة اسباب متعددة هتبقى موجودة بالنسبة للاطفال ربما هم يعني طبيعة المرحلة طبيعي بيبقى استقلالي وطبيعي عايز يعبر عن نفسه طبيعي عايز يلفت الأنظار وطبيعي عايز يقول أنا موجود هل هو ولد وحيد أو بنت وحيدة هل هي البنت يعني الأخيرة هل هي التفاعل بينها وبين الأولاد كيف يكون طبيعة العلاقة الزوجية بين الأب والأم شكلها إيه طبيعة التنشئة والتربية ليها شكلها إيه هل في تدليل زيادة هل في ضرب ليها هل في تحكم وسيطرة زيادة عليها هل في تذبذب في المعاملة وده وارد طبعا واضح جدا في السؤال انه يعني في كذا حد ما شاء الله بيربوا فطبعا في مشكلة بالنسبة لها مش عارف تسمع كلام مين زي ما قلت لحضرتك هل في عناد من طرف يعني دايما العناد بين طرفين هل في عناد من طرف الام والاب معاها وبالتالي هي بتعاند هل في عدم تفريغ لطاقتها يعني الحركية هل في عدم استثمار لقدراتها الذهنية في اللعب مثلا مع Connect Four او لعبة يعني بمكعبات او ايا كانت العاب بازل مثلا او ما شابه هل في لعبة دبدوب مثلا بينها وبين الاب والام بحيث انها يبقى اللعبة بالنسبة لها اغلب فترات حياتها لان اللعبة بالنسبة للاطفال هو حياة الطفل اصلا هو كل حاجة بالنسبة له ما قبل سن سبع سنين يعني هينمي كل نفسيته هينمي جسمه وهينمي عقله وهينمي حركته وهيرشد طاقاته ويوجهها في اتجاه ايجابي هيستثمر قدراته ويزود الانتباه والتركيز والذاكره وهيزود درجه الابداع والابتكار والعبقريه عند الطفل في المرحله دي يبقى انا محتاج يعني اللعب بس لازم يكون داخل اطار البيت برضه لما نكون احنا عصبيين لازم نخف درجه العصبيه محتاجين نخرج مع البنت يعني بره خارج البيت علشان تشوفنا واحنا اقل توترا واقل عصبيه واقل عنادا معاها لكن اللعب الثنائي معاها خد وهات خد وهات خد وهات وليكن مكعبات خد المكعب الاحمر هات المكعب الاصفر خد المكعب الازرق ودي المكعب ده هناك هات المكعب ده من هنا ودي الكوبايه المطبخ هات العربيه هنا حط التليفون هناك يبقى انا دلوقتي بحاول ان انا اخليها يعني تتدرب على الطاعة من حيث لا تدري والمفترض ان انا اقرا لها برضو قصص في المرحلة دي وقصص مصورة واكتب ما يقرب من 50 سلوك يعني 50 سلوك يبقوا مكتوبين بشكل ايجابي كده البنت الشطورة او البنت الامورة او البنت المهذبة الجميلة هي اللي بتسمع كلام مامتها وهي اللي بتشرب اللبن الصبح وهي اللي لما بقول لها اطفي التلفزيون تطفيه وهي اللي لما بقول لها يلا ننام ننام وهي اللي لما بصحيها بتصحى بسرعة وهكذا يعني 50 سلوك يبقوا مكتوبين علشان هنا انا بحاول قدر المستطاع ان انا اعلم الاول ابنه وبعدين ابدا حاسبه على السلوكيات الصح والسلوكيات الخاطئه لكن ال- يعني اغلب الناس الحقيقه بتعاقب الاطفال وهي يعني ما علمتهاش ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني مفيش حد يدخل الجنه او النار الا يعني سبحان الله ربنا بيبعت رسول وبيبعت معاه كتب سماويه ومع الكتاب القرآن في سنة شارحة علشان نفهم ونستبصر كبشر وبعدين يبقى في عقاب أو ثواب يبقى في حساب جنة أو نار وبالتالي احنا أحيانا يعني يبقى في عقاب للأولاد دون ما ان احنا نقدم ليهم المعلومات الكافية والتعليمات الكافية والسلوكيات المصححة علشان يفض يحب الطفل انه يعمل السلوكيات دي ويحس انه محبوب ومتقبل من خلال هذه السلوكيات وبعدين يحس انه مرفوض من خلال هذه السلوكيات وبالتالي تلقائيا هندعم السلوكيات الايجابيه ويستمر فيها ونطفئ السلوكيات السلبيه وهيمتنع عنها آه تماما يعني. آه علشان كده انا محتاج حضراتكم يعني نراجع مع بعض كل حلقات برنامج فن التربيه اللي موجود على موقعي او على صفحه الفيس او على موقع قناه الرحمه يعني انا الحقيقه لما كنت في تونس يعني يعني الحقيقه كنت سعيد في منتهى السعادة لما أخت يعني رحت من شهر وبعدين رحت الأسبوع الماضي يعني فأخت قالت لي يا دكتور أنا خلال المرحلة دي لما قلت لي على الموقع بتاعك وعلى موقع قناة الرحمة أنا تقريبا سمعت لك 64 حلقة فقلت ما شاء الله يعني هو ده الإنسان الرائع هي دي يعني الحقيقة الناس اللي بتحاول قدر المستطاع إنها يعني تبرئ ذمتها أمام الله وبالتالي تبقى أكثر إيجابية في التفاعل مع الأولاد وبالتالي ده انعكس على الاولاد فيكونوا اكثر ايجابيه وسعاده علشان كده ختمت كلمه سعاده علشان الحلقه القادمه ان شاء الله كيف تسعد ابنائك الجزء الثاني باذن الله جزاكم الله خيرا من حسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربية الأبناء تربية الأبناء تربية